الواحد امين عندنا موضوع دراسي بعنوان الشخصية السوية لو الواحد شخصيته فيها اضطرابات واضحة او شخصية غير سوية عادة تدينه كمان بيبقى في نواحي تطرف كل ما كانت الشخصية سوية كل ما كان التدين مريح وبصراحة ده بيسيء أحيانا في جو الخدمة يعني يبقى واحد متدين قوي وبيخدم لكن في عيب واضح في شخصيته بيتعب اللي حواليه بالرغم ان هو صلوات تمام انجيل تمام تناول تمام حفظ واجتهاد بس في عيب واضح في شخصيته مش عارف يظبطه فبنقول ان موضوع الشخصية من الاساسات عشان نبني اساس سليم لتدين سليم لازم تكون الشخصية نفسها سليم الحقيقة مفيش في علم النفس حاجة اسمها شخصية perfect الشخصية الوحيدة perfect في التاريخ هي ربنا يسوع له المجد محدش نقدر نقول مية, مية في المية يعني طبيعي لأن الكمال هنا حاجة خاصة بالمسيح له المجد إنما على الأقل في range من من ال normal يعني وفي حاجات كتيرة بقى إيه بره ال range ده فإحنا عاوزين ندخل في مفهوم الشخصية السوية ونراجع نفسنا عليه كل واحد يسمع يراجع نفسه لأنه أنا أول واحد لما حضرت الموضوع ده حسيت إنه طبعا ده حاجات كتير عاوزة تتظبط بأمان و ومعرفتش أقول إيه ولا إيه من كتر ما جوانب الشخصية جوانب متعددة جدا ومرضتش أخدها بأسلوب علمي صرف كتب بقى الشخصية تقول لك إيه الشخصية هي البرسونا بيرسونا ده كان القناع اللي كان يلبسه الممثل على المسرح فطلعت منها البيرسوناليتي يعني معنى كده شخصيتك هي ما يراه الناس عليك فيك قلت بقى كلام علمي قاعدين نقول فيه بقى لنا 20 سنة ما حوقش في العيال ولا عمل حاجة خلينا نقول كلام عملي لأنه إيه يعني ما تفهموا التعريف وتفضل الشخصية زي ما هي خلينا نتكلم عن جوانب في الشخصية لو اتظبطت يبقى قربنا من كلمة الشخصية السوية بس يا ريت اللي بيسمع ما ياخدهاش بشكل دراسي نظري يلقط الحتة الميجور اللي عنده تقول أيوة أنا حتة وضوح الهدف دي نقصاني عشان كده في عيوب في شخصيتي أنا حتة الأولويات مش متظبطة عندي عشان كده شخصيتي مش مش مش سوية أنا حتة الانفعالات متطرفة عندي هتلاقوا بقى حاجات كتير وضوح الهدف معرفة الذات التوازن الأولويات الاحتياجات الدوافع التأثر النمو التطور الانفعالات الحقيقة كل بند من دول ممكن ياخد مؤتمر مش محاضرة إنما احنا هنعدي عليهم لأن كل دول لهم تأثير على شخصيتك كل كلمة من الكلمات دي ليها تأثير على شخصيتك لو الحاجات دي متوازنة متظبطة هتلاقي شخصيتك سوية ناخد أولا وضوح الهدف أول حاجة تميز الشخصية السوية أنه قدامه هدف واضح وبالتالي كل واحد عايش مش شايف هدف واضح شخصيته مش سوية لازم هتلاقي حاجات كده بتعبير الشباب ضربة كده يعني متطرفة اكسنتريك في حاجات كده مش مش متظبطة ليه هو مش بتعبيرنا ساعات نقول لك هو مش عارف عاوز ايه هو مش عارف عاوز ايه وضوح الهدف جزء أساسي من تكوين الشخصية الناضجة السوية وكل ما كان الهدف واضح وسليم أو هدف رائي كل ما كانت الشخصية قوية ومؤثرة وكل ما كان الهدف غير واضح أو غير سليم ساعات يبقى هدف غير سليم واخدين بالك كل ما كانت الشخصية متطرفة يعني تلاقي واحد عصبي جدا ومستعجل جدا وما بينامش الليل وفي حاجات غلط كتير في شخصيته كده ليه هدفه يعمل فلوس هدفه فعلا واضح جدا انما مش سليم كل دقة قلب عاوز يعمل فيها قرش مسيطرة على تفكيره جدا وواضحة في ذهنه هو عايش يعمل فلوس إنما عشان هدف أي كلام هدف مش سليم شخصيته متعبة جدا لا ولاده عارفين يتعاملوا معاه ولا مراته ولا اخواته ولا اصحابه محدش طايقه ليه الهدف مع انه واضح بس مش سليم لما نقول هدف واضح نقول في هدف كبير دايما وفي اهداف اصغر اغلب الناس غير المؤمنين او غير المسيحيين او غير المتدينين الهدف الكبير ضايع يعني لو سألت اي شاب انت عايش ليه يسكت شوية وبعدين يقول لك عشان اتجوز طيب اتجوزت وبعدين اجيب عيال طيب جبت عيال طب ابقى غني طب بقيت غني اكبر العيال كبرت العيال اجوز العيال جوزت العيال وبعدين العيال جابوا عيال طيب كويس وبعدين يعني تلاقيه تاه منك يعني وانت بتكلمه كده يحس اه صحيح وانا عايش ليه بس انا كل الناس بتعمل كده فكل اللي في المرحله بتاعتي شغلاهم قولة الجواز فانا مشغول بالجواز طب هو ده اللي انت عاوزه عاوزه اه بس بس مش ع... يعني مش عاوزه قوي خلي بالكم يبقى في اهداف عند كل الناس مرحليه صغيره انما اغلب الناس ضايع منها الهدف الكبير ليه دي فلسفة بقى في علم في الفلسفة يقول لك لأن الحياة قصيرة ومبتورة في لحظة بالموت محدش قادر يحط هدف كبير إلا اللي باصص لحياة ما بعد الموت هو ده اللي الهدف بالنسبة له واضح يعني اللي حاطط أهدافه على اليومين بتوع الدنيا دايما أهداف قليلة ليه لأنها في لحظة هتقع هيعمل قرش وهيسيبه هو عارف كده المغفل هيربي العيال وهيسيبهم هو عارف كده برضه هيكبر وهيعجز زي غيره هو عارف بس هو هيعمل ايه غير كده ما كل الناس ماشيه في السكه دي يبقى اولا الهدف الكبير يبقى كل ما كان الواحد فينا حكايه السما دي واضحه قدام عينه عاوز يروح السما فعلا حياه ابديه بقى كل ما كانت شخصيته سويه انا مش بتكلم حتى في روحياته بس يعني واحد زي بولس الرسول تحسه شخصيه سويه جدا يعرف امتى يشد وامتى يرخي يطبطب وحنين وجامد وقوي وما بيخافش يا اخويا كل الصفات دي اتجمعت في الراجل ازاي هو اساسا الهدف واضح جدا very clear عايش ليه يا بولس اروح السما عاوز ايه تاني ادخل الناس كلها السما هدف كبير واضح اللي علمه له المسيح اطلبه اولا ها ملكوت الله وبره في كلمتين هنا بقى كلمتين ليه لانه كونك تطلب الملكوت ملكوت الله يعني السماء يعني انت عايش عاوز تروح السماء انما بره يعني ايه يعني تجيب السماء النهارده وتعيش الحياه السماويه دلوقتي فاهمين الفكره يعني انت عاوز تروح السماء وعايز من دلوقتي تعيش السماء السماء عباره عن ايه بر وسلام وفرح في الروح القدس في السماء في مين العذراء ويوحنا والقديسين والشهداء والابرار والتسبحه والمحبه وال... فانت عاوز تعيشها من دلوقتي هو ده اللي بيقوله لك ربنا يسوع عيش دلوقتي الملكوت عشان تدخل الملكوت يبقى انت عايش لهدف كبير اسمه اروح السماء واعيش السماء وده اللي بيخلينا كل مره في ابانا الذي نقول ايه ها لياتي ملكوتك لياتي يعني ايه دلوقتي خليه من دلوقتي او خليه بعدين ماله بس انا عاوز ادوقه دلوقتي ها ملكوت الله داخلكم وعاوز اروح له في الاخر كمان ده هدف كبير طب انا شاب يجوز اتجوز او ماله ده هيبقى اهداف بقى صغيره انما تيجي بعد الهدف الكبير جوه الهدف الكبير يبقى مع الاهداف الكبيره في اهداف اصغر والاهداف الاصغر ممكن بقى تبقى target عارفين انا اتعلمت في ال management كده على قد الكلمتين اللي قالوهم لي في حاجه اسمها objective هدف كبير كده وفي حاجه اسمها target اهداف اصغر مش كده في اهداف محدده بقى اصغر شويه يعني ايه يعني السنه دي نفسك في ايه الشهر ده نفسك في ايه الخدمه دي عاوز منها ايه في الدراسه عاوز توصل لايه في الشغلانه دي نفسك تعمل ايه في العلاقه دي عاوز توصل لايه حاجات بقى أهداف بس أهداف جزئية صغيرة مرتبطة إما بمرحلة أو ظروف منها أهداف روحية خلي بالكم اللي هدفه الكبير السماء أول أهداف تشغله أهداف روحية يعني إيه؟ يعني إيه أهداف روحية؟ يعني عاوز يصلي حلو شغلها الحتة دي لما يجي لي سؤال عاوز أحس بالصلاة أنا بفرح ليه ابني ده أو بنتي ده مشغول بهدف حلو مش مستكفي إنه يصلي كر هو عاوز يتقن فن الصلاة هدف شاطر هدف روحي ضمن الهدف الكبير جوه الهدف الكبير برافو عليك مركز في واحد تاني مش على باله يصلي ولا ما يصليش خالص واحد عاوز يتقن فن الكتاب الكلام الانجيل زي الهوا اللي بنتنفسه في واحد نفسه يوصل للاحساس ده ان كل ايه بتديله نفس في الدنيا بتعيشه يوم سعيد مع ربنا عاوز يوصل لدي هدف عاوز الانجيل بالنسبه له لما تسمع ابونا تدرس يعقوب بيتكلم عن الانجيل تحس حاجه الانجيل اللي معاه غير الانجيل اللي معانا ايه الراجل ده يعني لو سابوه 35 ساعة مع الإنجيل ما ما ما يحسش إنه جعان ولا إنه عسان ولا أي حاجة. لأنه لقى حاجة. الكنز هو ده المثل اللي قاله المسيح لقى الحقل اللي جواه كنز. باع كل شيء واشترى الحقل كله. عشان يقعد بقى إيه؟ يعد في الكنز ويقلب في الكنز ويتفرج على الكنز. لقى الإيه؟ طب إحنا هنوصل للكلام ده إمتى؟ ده يبقى هدف. عاوز تتمتع بالإنجيل هدف. يبقى في أهداف روحية جزئية والهدف الكبير إيه؟ الملكوت أروح السماء وأعيش السماء دلوقتي أعيش السماء وفي الآخر أروح السماء في أهداف زي الفضيلة في واحد يحط مثلا المحبة هدف يقول أنا قلبي ضيق أنا لو حد ده الزيادة عليا تلاقيني جبت آخري مهما قلت من وصايا وآيات أنا حافظ إنما يصعب علي يصعب علي يعني قلبي ضيق بشيل ما بنساش ومش بعيدة تزحلق في كلمة إدانة ولا طب أنا مش ده المطلوب اللي بيتكلم عنه المسيح حاجات تانية خالص أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم أحبوا أعداءكم ده مستوى تاني خالص غير اللي أنا فيه خالص طب ما جالكش هدف روحي إن أنا يبسق قلبك يبقى واسع قوي ولو الناس قطعتك حتت تحبهم أو ده هدف هدف تبص لاستفانوس تقول امتى هبقى زي الراجل ده بيرجموه رجم بمنتهى الوحشية وهو بيصلي لهم مش بيدعي عليهم بيصلي لهم مش عاوز ربنا يفتكر لهم الغلطة دي محدش قال له اعمل كده خالص انما دي تلقائيته هو وصل لهذا المستوى من الحب طب ما ده هدف يبقى عندك فضيلة هدف روحي تاني انك تفهم العلم الروحي يعني انت خادم تعرف ايه في تاريخ الكنيسة تعرف ايه في عقيدة الكنيسة تعرف ايه في كنوز الكنيسة طقوس الكنيسة اسرار الكنيسة ده في بحور من العلم الروحي اللي يغنيك ويغني اللي وراك طب ما عندكش هدف بعد ما خدت شهادة ماجستير ودكتوراه وبكالوريوسات ومش مش تدخل في المفيد في بحور أخرى امتى يبقى عندك اهداف روحيه يبقى في هدف كبير قوي السماء في اهداف جزئيه اولا روحيه لكن ده ما يمنعش ابدا انك كانسان ليك اهداف نفسيه او شخصيه يعني يعني ايه يعني مثلا نفسك تبقى اكثر ثقافه وماله حبيبي هدف كويس نفسك تبقى علاقاتك انجح من كده وماله هدف حلو نفسك مثلا تبقى عندك ميزات مثلا تبقى متميز في شغلك وماله واحد يحب يبقى متميز في شغله طب وماله دي كلها اهداف حلوه قوي طموحات طبيعيه مقدسه بس خلي بالك من ترتيبها لو دي جت نمره واحد تبقى شخصيتك مش سويه لو انت كل هدفك في الحياه تثبت نفسك في شغلك انت شخصيه متطرفه مش سويه لانك دست على الملكوت ودست على القانون الروحي ودست على الفضيلة ودست على الحاجات الأهم ودخلت بس انك عاوز تثبت نفسك في شغلك وعارف بعد ما تطلع معاش هتتحسر انك جهدت وحاربت عشان تقول انا هنا وبعدين تاني يوم كسر وراك قلة أو زير أو يعني خلاص رحت لحالك إيه يعني اللي عملته يعني إيه اللي عملته بعد ما وصلت لكل ده دايما أفتكر الكلمة لما كنا في مؤتمر علمي زمان وقعد معايا دكتور ولقينا خناقة بين أساتذة كبار على مين يبقى سكرتير الجمعية المصرية للأمراض الجلدية كلام فارغ يعني سوري يعني منشطات كده فبقول له هما بيتخانقوا عليها ليه قال لي عشان النعي قلت له انا ما فهمتش في الاول قلت له النعي نعي مين يعني قال لي في الاخر لما يحط صورته في الاهرام يتكتب سكرتير الجمعيه المصريه بقول له بيتخانقوا عشان نعي قال لي اه هو بيتخانقوا عشان نعي الحقيقه كانت فلسفه درس صحيح هو بيتخانقوا ليه هي عشان النعي كلام فارغ يعني واخدين بالك انما طبيعي انت تحب تنجح اه تثبت نفسك مش غلط بس تيجي بعد الملكوت لانك انت كل ما يبقى مستواك في المجتمع اقوى كل ما تشهد للمسيح اكتر فيجوز انك تبقى ناجح ومتميز ومتفوق بس مش دي اللي واكله عقلك دي نمرة اتنين او تلاتة مش نمرة واحد اولا ما تروحش منك اطلبه اولا هدف تاني من الأهداف الطبيعية النمو الطبيعي طب أنت إنسان محتاج شريك حياة هل عيب أنك تشتاق تتجوز؟ لا طبعا مش عيب أبدا هدف طبيعي جدا وطموح طبيعي ومقدس بس مش قبل الملكوت يحكوا لنا مرة حكاية غريبة شوية عن واحد كليريكي كان بسيط قوي وبعدين في فرحه اتأخر العريس نفسه اتأخر العروسة وصلت على باب الكنيسة العريس نفسه ما جاش قالوا وقع يعني وقع بيضة طبعا قالوا لها لفي انتوا عارفين بالعربية يعني استني لما نشوف اخره فجاي متأخر نص ساعة ايه يا عم قال اصل خفت لان النهاردة من كتر الزحمة ما لحقتش اصلي غروب ونوم دخلت صليت غروب ونوم طبعا دي حتة يعني زيادة بس هو من بساطته خاف على قانونه الروحي ان في حاجة تيجي قبل ربنا فقال ولا جواز مش جواز انا انا ليه قانون اللي عاوز اوصله اولا ما تتهزش لكن تتجوز وتعيش سعيد في بيتك وماله طبعا دي نعمه من ربنا ربنا عمل كده يبقى عندك ولاد وتشوفهم ناجحين طموح طبيعي بس مش اولا ما ياخدش مكان الملكوت ما ياخدش مكان الفضيله ما ياخدش مكان القانون الروحي لا تفرح بقرشين ربنا بعتهم وتعيش في مستوى افضل ومال حلو بس ما تاخد ما تاكلش عقلك يبقى كل ما كان الهدف واضح كل ما كانت الشخصيه متظبطه لو اللي احنا قلناه ده مقلوب او لو الاهداف الشيك دي كلها اتشالت وحطينا اهداف بقى من اللي احنا بنسمع عنها الغنى بس full stop لمجرد الغنى ايه ده الاكل في ناس عايشه عشان تاكل هدفه كده في الحياة رسالته في الحياة في في واحد عايش عشان يخس هدفه في لا مش هدف تيجي ثانيا ثالثا ما تجيش اولا يبقى بقدر ما كان الهدف واضح بقدر ما كانت الشخصية سوية هنا ندخل على التارجتس بقى وانت بتحط اهداف محددة مؤقتة احنا خدنا في مصر على نظام ايه هنعمل باذن الله وما فيش حاجه بتتعمل يعني ايه يعني يبتدي المشروع تلاقي لا له ميعاد ولا في خطه ولا معروف الخطوات ولا اي حاجه هي اتقالت حاجه شكلها حلو قوي كده وبعدين كل واحد راح لحاله فالعلم بيقوله والعلم هنا ماشي قوي مع الكتاب ان عشان تقول target يعني هدف لازم يكون target smart smart يعني ذكي انما هم خدوا smart دي وفصصوها اظن انتوا عارفين الحركه دي smart دي خمس كلمات smart specific specific يعني لازم تحط target محدد محدد يعني ايه يعني ممكن حتى في العظه الروحيه تقول target smart تقول يا اولاد الاسبوع ده هقول لكم ازاي يطلع target smart الاسبوع ده هنتفق نصلي كل يوم ثلاث مزامير انت قلت هدف لولادك محدد لو قلت هنصلي يا ولاد ده مش محدد يعني ايه هنصلي لا قول هنعمل ايه بالظبط وبعدين مجرب الام يعني يتقاس يتقاس يعني ايه تلاتة ولا عشرة حط لي حاجة اعرف اقيس نفسي عليها انا نجحت ولا ما نجحتش عملت المطلوب ولا ما عملتوش الايه achievable يعني ايه يمكن تحقيقه لو انا جيت لعيال صغيرة قلت لهم هنصلي يا حبايبي الاسبوع ده الايجابية انا ب- بضحك على نفسي ايه صلي الايجابية وانتوا خدام صليتوا الايجابية ما تقول ثلاث مزامير لعيال اعدادي ولا ثانوي في اليوم okay كبداية يمكن تحقيقه مش هياخد عشر دقائق واخدين بالكم ال R بتاعت ايه بقى reasonable او realistic ساعات كده ساعات كده يعني ايه يعني واقعي يعني منطقي يعني عملي واخيرا time T بتاعت time limited يعني الاسبوع ده كل يوم يبقى هو بيقيس نفسه فعارف الولد من دول لما يجي الاسبوع الجاي الفصل يقول لك يا استاذ انا عملت الواجب حققت ال target ليه صليت كل يوم ثلاث مزامير انما لو قلت مين صلى يا اولاد هو نفسه مش عارف صلى ولا لا لانه ممكن يكون صلى خمس دقايق مش معتبرها صلاه وما ما هي الحكايه سا- سايبه بقى يبقى حتى في حياتك الشخصيه السويه حط هدف كبير ملكوت النهارده وبكره وحط اهداف مرحليه او جزئيه تتناسب مع الواقع روحيا كمستوى روحي شخصيا وانجازاته وفي نفس الوقت في اهداف محدده انت النهارده في الجامعه target قدامك انك تخلص بتفوق خلاص يبقى target السنه دي تنجح السنه دي تنجح وتجيب مثلا جيد يبقى عندك target محدد ضمن ال target الكبير ال objective الكبير انك تروح السما في الاخر كده احنا ماشيين مع شخصيه سويه انما سايبها كده سايبها كده بالبركه شخصيتك مش سويه فيها عيب وعيب كبير ولو خدمت العيب ده هيبان بطريقه او باخرى وكل ده مرجعه انك مش واضح في اهدافك كل دي كانت نقطه واحده نقطه تانية في الشخصيه السويه نقطة معرفة الذات الشخصية السوية تتميز إنها فاهمة نفسها خلي بالكم هنا بقى بنلاقي تطرفين مشهورين قوي في ناس مغشوشة في روحها ودول كتير قوي وفي ناس مغشوشة في روحها بالناحية التانية يعني ايه ما عندهاش أدنى ثقة في نفسها في ناس عندها كبر نفس وفي ناس عندها صغر نفس انما الشخصية الزوية ايه عارف نفسه عارف نفسه يعني ايه لا شايفها كبيرة قوي ولا شايفها صغيرة قوي هو فاهم نفسه فلما يقولوا له انت ملاك من السماء يضحك في سر ما انا عارف نفسي ولما يقولوا له انت شيطان برضه يضحك في سر لا انا مش شيطان مهما كان فيه غلطات فاهمين هو متوازن فشخصيته سوية لو المديح زاد حتة هو ما بيصدقوش لأنه عارف نفسه ولو النقد زاد حتة ما بيتهزش لأنه عارف إنه مش في محله إنما الشخصية اللي مش سوية يمشي بقى مع الموج هيرودس مثلا كان شخصية مش سوية غنوا عليه قالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان انبسط إيه الخيبة بتاعتك إله إيه ضربه ملاك الرب والدود بقى ياكل في جسمه وريني شطارتك يا إله إله إيه إنما واحد زي بولس الرسول مع العظمة اللي كان فيها والإنجازات يقول أنا ما أنا بل نعمة الله كأنه للسقط ظهر لي أنا أصغر جميع الرسل أنا الصغير أنا آخر واحد كلهم قبلية في المسيح رحت لهم أعرض عليهم الإيمان اللي ببشر بيه طب يا عم ده أنت بتعمل معجزات أكتر منهم ده أنت فتحت بلاد أكتر منهم ده أنت كاتب نص العهد الجديد ده منهم ناس ما كتبتش مش مهم بس أنا عارف نفسي محدش يقول لي أنا وحش وضايع ومش نافع ومحدش يقول لي أنت أعظم واحد في الدنيا لا هصدق دي ولا هصدق دي يبقى الشخصية السوية فاهم نفسه تواضع مش معناه انك تقول ما عنديش ولا حاجة عيب لا امال ربنا اداهولك وديته فين ما ربنا مديلك حاجات كتير قوي ازاي تنكرها وانت لو انكرتها ده تواضع مش تواضع ده صغر نفس لو انت عارف نفسك هتقول نعمة ربنا اداني ذكاء نعمة ربنا اداني نجاح نعمة ربنا اداني شخصية محبوبة نعمة ربنا اداني عيلة كويسة نعمة ربنا انما عارف ضعفاتي انا عصبي انا مش منظم انا اناني شوية انا بخاف من كذا انا positives negatives وعارفها دي ودي وشايف قدام عينه بالعينتين العين دي شايفة الصح العين دي شايفة الغلط عشان لما يجي الشيطان يقول له انت مش نافع يقول له بص ربنا مديني حاجات حلوة قوي ما يجي الشيطان يغني عليه يقول له انت ما حصلتش يقول له بص كل البلاوي دي فيا فانا ما تضحكش عليا انا عارف كويس ان انا انسان ضعيف وربنا قابلني كده وهيكبرني على كده وهيدخلني السما على كده ادي بقى الشخصية السوية اللي لا تضرب فوق ولا تضرب تحت انت عارف نفسك ولا لا اسأل نفسك اسأل الناس اسأل ربنا يبقى عشان تعرف نفسك تلاقوا الشخصية السوية لازم يقعد شوية مع نفسه على فكرة الخلوة اللي بتعملوها دي الناس الأسوياء حتى غير الروحيين يعتقدوا جدا في الخلوة أنا منساش سمعت مرة حديث لشاعر محترم قوي كان اسمه أحمد رامي زمان يقول أجمل وقت هو الوقت اللي بقضيه لوحدي مع نفسي كان شخصية رائعة لكن هو متزن شخصية سوية مش بتكلم في ناحية دينية دلوقتي بس بتكلم في ناحية شخصية بيقعد مع نفسه كل يوم أو كل فترة مصاحب نفسه مش بيكره نفسه ولا بيمجد في نفسه إنما بيحب نفسه صح مش حاجة غلط اسأل نفسك اقعد مع نفسك وعما تسأل تقعد مع الناس لما حد يقول لك كلمة لو مديح اقبلها بس بشكر واشكر ربنا ولو نقد خد منه الحتة الصح وتعلم فيها ايه الشخصية السوية تيجي تمجدها تلاقيه بابتسامة هادية يشكرك بأدب لكن في سر يقول أشكرك يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت خليت الناس تشوف فيا حاجة عدلة إنما بابتسامة بسيطة يشكرك على ال ال الإطراء اللي أنت بتعمله ولو جاله نقد مش يصد ويرد ويتخض لا لا يسمع يسمع ويقول لك معاك حق في كذا بس بصراحة النقطة دي انت ظالمني فيها ويقول لك سبب ليه شخصية سوية ما تهزش من النقد ما وقعش من طوله ما الدنيا ما ظلمتش في وشه لا انت معاك حق انا فعلا ضعيف في الحتة دي انا فعلا غلطت في دي بس انت زودتها في النقد دي انا عاوز اقول لك الحتة دي لا انت قريتني غلط انت قلت عليا كلمة زيادة وبهدوء وباتضاع يبقى متوازن ها لا كده قوي ولا كده قوي يعني طبعا اسأل الله اكتر حد في الدنيا يفهمك نفسك رب الانجيل قد ما بيشرك الواحد فينا ويطلعه مليان خطايا قد ما بيعلى بقيمتنا لدرجة اعلى من الملائكة في نفس الانجيل ربنا يشوفك أغلى حاجة في الدنيا ويقول لك الحقيقة الخطية مشوهاك تمام طب يا رب ازاي دي ودي هي كده هي السوية كده الشخصية السوية كده تعرف انها غالية جدا عند ربنا وفيها صورة الله ومثاله وفي نفس الوقت مليانة ضعفات وخطايا يعني تبقى أقل من التراب اللي ماشي عليه بسبب الخطيه بس الاتنين مجتمعين عشان ما يجيبوش يأس ولا يجيبوا كبرياء أنا سوداء وجميلة مثلا في معرفة الذات لازم تبقى عارف مثلا المزايا اللي عندك لو قلت لا لا لا مزايا لا علموني لا بلاش المزايا دي تجيب كبرياء بلاش ايه اللي تجيب كبرياء طب والوزنات ما دي هتتسأل عليها ما انت لازم تعرفها لان دي لو ما تجرتش بيها هيسألك دفنتها ليه فانت لما تعرف انك عندك ميزة انك مثلا شخصية اجتماعية ربنا مديلك كده طب ما اجتماعية دي انت هتجيب لنا ناس كتير قوي هيبقى لسانك الحلو ده صياد جميل لناس كتيرة محتاجة تدخل الكنيسة طب ما دي وزنة طب انت شخصية هادية مش اجتماعية برضو وزنة ليه في ناس ترتاح قوي للهادي تفتح قلبها طب ده انت هتبقى أستاذ عمل فردي تشتغل على النفوس المكسورة دي تسندها تمام لازم تعرف الميزة اللي فيك ما فيش حاجة اسمها ما فيش ميزة تبقى دفنت الوزن في المنديل قصاد المزايا اعرف العيوب طبعا فيك عيوب ولو قلت ما فيش عيوب تبقى مش شايف حاجة تبقى شخصية مش سوية لو افترضت انك انت ما فيكش عيوب تبقى شخصية مش سوية ولو افترضت انك ما فيكش مزايا تبقى شخصية مش سوية الطموحات ليك امال ولا لا لازم عشان شخصية سوية يبقى لك احلامك وماله لو ما فيش احلام تبقى في حاجة غلط في تركيبتك قصادها في احباطات وليكن اي شخصية سوية عارف الاحباطات اللي عدت عليه ال failures الفشل الجزئي يعني اللي في حياته لكن كمان عارف الانجازات اللي في حياته شايف دي وشايف دي مثلا تيجي ام تقول لي ايه انا فاشله لا عرفت اربي عيالي ولا عرفت اسعد جوزي اقول دخلنا في الايه شمال قوي اقول لا استني بس جوزك عايش معاكي ولا لا تقول لي طبعا عايش معاك لا طب خلاص في نا في ستات طفشوا جوازهم كتر خيرك على كده لسه الراجل عايش معاك يبقى مش failure ولا حاجه طب العيال ادمنوا ولا لسه تقولي لا ادمان ايه يا ابونا بس بعد الشر في الكنيسه وخدامه زي الفل اللي هم ال failure ايه اللي بتتكلمي عليه فشل ايه اللي بتتكلمي عليه هي بصت من من زاويه معدله كان نفسها عيالها يبقوا يبقوا لسه ما بقوش فيا عيني بقى ايه حاسه انها مش نافعه في حاجه لا بالراحه شويه لا ده انت زي الفل انما زي الفل مش معناه مش ناقصه لا ناقصه حاجات كتير وفي ضعفات لسه لكن اشكري ربنا في انجازات اشكري ربنا ان العيال بخير والبيت بخير والدنيا ماشيه فلما الواحد يشوف دي ويشوف دي شخصيه سويه انما لو شاف واحده بس تطلع شخصيته مش مرتاح ولازم يبان على طول بقى يبان اجريشن عنف يبان نقد مستمر يبان تطرف حتى في الحياه الروحيه يبان عنف في التعامل مع اولاده او مع المخدومين حته مش متظبطه ليه؟ لأن هو مش شايف الحقيقة صح الإمكانيات الصدمات الخبرات السقطات الميزات العيوب bad experiences خبرات حل وحشة خبرات حلوة طبعا كل واحد فينا تعرض لحاجات من دي في خبرات حلوة في حياته وفي خبرات سودة طب وماله مفيش واحد في اللي قاعدين ما عندوش الحاجات دي عادي وتبقى عارف دي وعارف دي وما تقفش عند واحدة فيهم وتتسمر لأنك وقفت عند خبرة في يوم من الأيام ادوني شهادة كل الناس سقفت لي يفضل عايش في الحلم ده أحلام يقظة ده وهم شخصية متطرفة مش سوية خلاص عدت حلو في الريكورد بتاعك لكن ما تقفش عندها بقى في واحد يفضل طول عمره فاكر انه في ستة ابتدائي طلع في الكنيسة وسقفوا له وادوا له ميدالية وهو دلوقتي خمسين سنة ما عملش حاجة تاني في حياته غير كده وفي واحد تاني عنده يوم أخبر في حياته مش راضي ينساه عند الولاد مسكوه في المدرسة ادوله علقة سخنة وهو مش ناسيها ومش عارف يطلع براها لا ده ساوي ولا ده ساوي أيوة دي خبرة مزعجة ودي خبرة مفرحة بس ده record رصيد positive و negative ولازم تبقى شايفه كده مع بعض عشان تطلع سوي تطلع مرتاح ما تقفش عند واحدة منهم أبدا بالعكس ده انت يمكن بعد شوية هتشوف انك لازم تتخطى ال negative يعني تعمل delete لبعض الحاجات تشيل من من رصيدك حاجات عشان تقدر تعيش لأن ممكن يكون عندك غلطة أذت شخص فعندك إحساس بالذنب مزعج لو سيطر عليك هتفضل طول عمرك شخصية متطرفة ربنا سامحك يا سيدي سامح نفسك بقى سامح نفسك يعني شيلها من الرصيد شيلها من الرصيد خلاص جالي مرة شاب بيقول لي أنا قصرت في علاج أبويا أبويا مات مش قادر أسامح نفسي بقالي سنين يا حبيبي أنت كنت قاصد تموت أبوك قال لي لا قلت له خلاص قلت له يا رب سامحني قال لي ما بقولش كده بقالي خمس سنين ما بقولش غير كده قلت له ربنا من أول مرة سامحك أنت هتفضل في في العذاب ده على طول ما تعيش انت شخصية مش سوية كده لأنك وقفت عند المرحلة دي واتسمرت مش عارف تطلع منها بينما ربنا سامحك سامح نفسك لأن ما كنتش تقصد فعلا ما كانش يقصد بيحب أبوه وطبعا ممكن يدخل عنصر مبالغة و فهنا اعرف ال negative واعرف ال positive وشوف الدنيا صح زي ما هي معرفة الذات تدخلنا على القيمة كلمة مهمة قوي عشان تبقى شخصية سوية لازم تفهم قيمة نفسك والقيمة عند الناس للأسف بتاخد عنصر من اللي هقوله ده يا القيمة دي علم يا القيمة دي علاقات يا القيمة دي جمال يا القيمة دي فلوس يا القيمة دي كلام وكل ده كلام فارغ يعني ايه في واحد قيمته قيمته البدله اللي بلبسها العربيه اللي ركبها في العيال الكوتشي اللي في رجله دي قيمته هو حاسس بكده في واحد قيمته الكرسي اللي قاعد عليه يحط كده مش عارف الاستاذ اللي مش عارف ايه يحطها على مكتبه ضخمه كده عشان يقعد باصص لها طول اليوم هي دي قيمته انا رئيس مجلس اداره مش عارف هي دي قيمته في واحد تاني قيمته رصيد البنك كل يوم يجي له ورقه من البنك ستيتمنت يبص على الرقم هو عارفه وحافظه انما لازم يبص عليه ليه اصل دي بتدي له قيمه فاهمين ازاي كام صفر دول كلها اصفار كلها اصفار انما الكام صفر دول هم دول قيمته صفر او كذا صفر بس دي قيمته فاهمين ازاي طبعا كل الناس دي شخصيه مش سويه ليه لانها قيمه مزيفه واحدة جميلة قيمتها في, من... في شكلها لما تكبر شوية لازم تجي لها اكتئاب ليه؟ مش عاوزة تكبر مش عاوزة تكبر لأن الجمال هيطفي طب وبعدين؟ ما هي أساسا مش متظبطة صح هي مين قال إن شخصية جمالها ثم وشها وشكلها؟ هي هي القيمة من الأول مش محسوبة صح فتلاحظوا القيمة دي مهمة جدا الشخص المسيحي سوي لو هو مسيحي حقيقي لأن قيمته فين؟ في كلمة أنا ابن ربنا ربنا اللي خلق الدنيا دي أبويا أنا بس شكلي وحش شكلي حلو عندي فلوس ما عنديش أستاذ دكتور فراش في شركة ما تفرقش تفرق إيه مع كلمة ابن الله بقى فلو الواحد فاهم القيمة صح تلاقي شخصيته سوية شخصيته سوية صدقوني بنشوف ناس فقراء جدا وجهلة شخصيتها سوية وبنشوف ناس علم وفلوس يعني آخر حاجة شخصيتها غير سوية ليه؟ عشان كلمة القيمة ببساطة يعني زي كلمة الرضا تلاقي الغلبان ده راضي وشاكر ومبتسم للحياة مقبل على الحياة يعرف يتعامل مع كل الناس التاني اللي عنده فلوس وعلم مش عارف لا عارف يعيش يومه ولا عارف يضحك للدنيا ولا عارف يتعامل مع الناس واخدين بالكم لانه ربط قيمته بشويه حاجات فرق اذا الشخصيه السويه فاهم نفسه من ضمن فهمك لذاتك تفهم قيمتك ودي صعب حد يفهمها بره المسيحيه لكن لو انا قعدت مع واحد غير مسيحي هقول له ايه ما قبل الفداء هقول له ربنا اختصك انت اجمل كائن خلقك ربنا انت خلقة ربنا عاوز اقولها له انت صورة ربنا بس دي هي فيش داعي فعلى الاقل انت اجمل خليقة الله يقبل لغاية كده فاهمين انا اقصد ايه يعني حتى لغير المسيحي ممكن توصل له القيمة بالمفهوم الروحي اللي يقدر يشم نفسه ويحس انا اقدر ارفع راسي وسط الناس مش لاني عندي فلوس ولا علم لاني انسان حاجه محترم آه، ثالث كلمه التوازن الشخصيه السويه قلنا حاجتين اول حاجه كانت ايه الهدف واضح وقلنا هدف كبير واهداف جزئيه تاني نقطه مهمه في الشخصيه السويه فاهم نفسه عارف نفسه شخصية النوع الجزء الثالث في الشخصية السوية كلمة مهمة قوي اسمها التوازنات أو التوازن يعني إيه شخصية غير السوية شخصية واخدة جنب يا يمين يا شمال الشخصية السوية في النص تعرفين في شعار عند الآباء الرهبان يقول لك الطريق الوسطى خلصت كثيرين لا تيجي كده قوي ولا كده قوي ما تمشيش يمين قوي ولا شمال قوي تتكعبل يعني ايه هحط لكم شوية حاجات توازنات عندنا صراع مزمن ما انا من اكتر الناس اللي حسوا بين الوقت والمطلوب الوقت والبرنامج يعني ايه صراع فعلا عندك كمية وقت قد كده وعاوز تعمل حاجات قد كده ده صراع لو ما عمل لو ما عملتش توفيق بينهم تبقى انت شخصية غير سوية لو ما ظبطتش دي على دي وفضلت دايما خناقة مستمرة بين المطلوب والمتاح من الوقت تبقى شخصية مش سوية وهنشوف هتمشي ازاي برضه في الأولويات دي هتيجي صراع تاني بين ما يريد الناس وما أريد أنا رغباتهم ورغباتي ده صراع لازم يحصل توازن ليه أديكم مثل أب داخل بيته العيال بيتفرجوا على حاجة بيحبوها هو عاوز يتفرج على الأخبار لو شخصية مش سوية يعمل ايه يقلب القناة وطز في العيال ولو شخصية مش سوية ممكن يسيب كل مرة العيال يتفرجوا وهو يكبت يكبت يكبت يا عيني رغبته الطبيعية فيبقى متغاظ متضايق عصبي لأن كان عنده رغبة طبيعية مش عارف يحققها إنما التوازن معناه إيه؟ حاجة يسموها في العلم دلوقتي وين وين وين وين يعني إيه؟ اكسب وكسبني يعني إيه؟ تكسب إحنا الاتنين نكسب إحنا الاتنين بأي طريقة إيه رأيك؟ اتفرجوا ربع ساعة وسيبوا لي آخر خمس دقايق طب النهاردة عليكم بس بكرة أنا اللي ليا اعملها بأي طريقة لأنك لو اتنزلت على طول يمكن يبقى فوق طاقتك النفسية فتبقى شخصية مش سوية لأنك وقعت في مشكلة أكبر بقيت عصبي واخدين بالكم ولو رضيت نفسك على طول بقيت شخصية أنانية متطرفة برضه ليه ما نوصلش إلى وين وين يعني اكسب وكسبني هرضيك وارضي نفسي شوية واخدين بالكم هتقولوا لي ده كلام مش روحي امال فين بقى اعطي اعطي اعطي بس خلي بالكم لا يرتقي فوق ما ينبغي انت تقدر تدي بلا حدود لسه مش قدها دلوقتي ادي وخد شوية خد حتة صغيرة لانك انسان محتاج لسه وماله وماله ايه رأيكم ان ربنا يسوع له المجد مرة عبر عن احتياجه للناس ده مش مرة ده مرات طب هو ربنا محتاج حاجة من حد انما كإنسان بتجسده قال لتلاميذه ايه ممكن تسهروا معايا ما تسيبونيش لوحدي يا رب ده انت معزي النفوس كلها انما عشان يقول لنا وماله انت مكسور محتاج حد قول له خليك معايا اسندني اسندني انا هسندك مرات كتيرة بس المرة دي خليك معايا وماله توازن هنا شخصية سوية يعني ايه مش يبقى محتاج جدا sorry واحد زينا بقى ويكابر وانا هطلب من حد يحن عليا بالسؤال طب خليك لغاية ما تيأس من حياتك وتبوظ خالص وماله ده ربنا يسوع له المجد عاتبهم وقال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة ده ربنا يسوع علمنا لما يغلط فيك أخوك قول له عاتبه قول له ليه عملت كده هو ده التوازن إنما يغلط فيا هسامحه بس مش هقول له مش هقول له ليه كبرياء ايه ما تقولوش ما تقول له بصراحة الكلمة دي كذا جرحتني إنما لا أنا ما عاتبش حد هو لازم يعرف بنفسه يعرف بنفسه مش واخد باله واخدين بالكم شخصية مش سوية الشخصية السوية ببساطة جدا تيجي تقول مرة بقى واحدة جت قالت لي ابونا في حاجة ضايقتني منك لقيت نفسي ما اقدرش اسيبها جوايا فجاي اقولها لك على طول هو انت ما جيتش تعزيني ليه قلت لها نسيت قالت لي بس ريحتني عجبتني جدا شخصية سوية جدا قالت لي لو سبت نفسي هشيل منك هيصعب عليا منك أي عذر هتقوله لي هقبله شوف الشخصية السوية بس أنا كان لازم ألومك فما تزعلش قلت لها مش زعلان أبدا ده أنا مكسوف منك أنا آسف أنا فعلا نسيت واخدين بالكم بس حسيت إن أنا قدامي شخصية سوية ليه؟ لا استكترت تعاتب أبونا وخافت على نفسها تشيل من أبونا وعندها براح في نفسيتها أي عذر هقبله فاهمين ازاي؟ ما عندهاش مشكلة أي ظرف هيقوله خلاص ماله هي طلعت الكلمتين والدنيا مشيت شخصية سوية ما تريد وما يريد الآخرين توازن آخر بين الثقة بالنفس والتواضع برضو في ناس بتتلخبط بالحتة دي في ناس بتخلط بين التواضع وصغر النفس وتخلط بين الثقة بالنفس والكبرياء لا الشخصية السوية يجتمع فيها الثقة بالنفس والتواضع عشان تبقى شخص شخصية سوية يحكوا عن باستور العالم يقولوا هو داخل ياخد جايزة نوبل كان عجز قوي وكان عالم من تلاميذه مسنده فأول ما دخل على القاعة اللي هيحتفلوا بيها كل العلماء اللي موجودين وقفوا وابتدوا يسقفوا هو راجل عجوز باصص في الأرض فمايل على العالم تلميذه قال له الظاهر الوزير جه هو بالتضاع ما خدش مش واخد باله ان الكلام ده ليه هو خالص ما جاش في باله ما جاش في باله ان الناس دي كلها وقفت بقى آلاف من الأسماء بقى العالمية المحترمة بتسقف لعالم عظيم إنما هو من الطباع ومش في باله تصور إنه رئيس بلد إنه وزير جه فهو مش واخد على كده ومش مشغول بكده ثقة بالنفس وتواضع في نفس الوقت ربنا يسوع له كل المجد المثل الأعلى في كل حاجة طبعا ثقة بالنفس وتواضع عجيب كده دي ما تلغيش دي أبدا بالعكس الكبرياء وصغر النفس كمان يمشوا مع بعض تبقى عندك في لحظة مش طايق روحك وفي لحظة شايف نفسك أحسن واحد أنت نفسك يا عم اختشي ده أنت لسه امبارح بتقول أنا مش نافع في حاجة النهاردة بقيت أحسن حاجة الثقة بالنفس تخلي الواحد عارف إن ربنا بيستخدمه بيشتغل بيه وربنا مديله كتير وفرحان بنفسه بيعبر عن نفسه في نفس الوقت عارف إنه ضعيف جدا وعارف ان هو من غير ربنا ولا حاجة هو ده التواضع انما بربنا كل حاجة هذه الثقة بالنفس والتواضع يجتمعوا مع بعض طلعوا شخصية سوية توازن بين الصورة من الخارج والصورة من الداخل عجبني قوي قول قريته عن أب روحي راهب ناسك جم ناس من البلد عاوزين ياخدوا بركته فكان نايم فتلميذه قال لهم أبويا مشغول فهو سمع مشاهم بس تلميذه مرضاش يقول ايه نايم اصله يعني ده ابونا ابونا الناسك القديس يعني قال له تعالى هنا انت ما قلت لهمش كان نايم ليه قال له اصل كسف قال له بص يا ابني اللي يسأل علي اكون باكل تقول له بياكل أكون بصلي تقول له بيصلي أكون نايم تقول له نايم لأن إحنا ما يهمناش رأي الناس فاهمين التعليم الحلو يعني هو مش بيتجمل لا لا خالص نايم ايه يعني ما نايم طبعا نايم تعبان ونايم واخدين بالكم حاجة حلوة خالص لأنه هو جوه وبره متصالحين شخصية سوية اللي شخصيته مش سوية جوه وبره متخانقين جوه منظر وبره منظر تاني ده شخصية مش سوية اللي بيتجمل زيادة شخصية مش سوية سوري يعني لما بنلاقي بنت ملونة زيادة مبهرجة زيادة على طول بنعرف ان نفسيتها تعبانة وشخصيتها مش مرتاحة لما بنلاقي بنت مكياج خفيف قوي وشكلها هادي ولبسها هادي كده يعني مش بتدور على جمال صناعي مش بتدور بنعرف ان شخصيتها اقرب للسواء لانها مش بتحاول تصطنع حاجة انما دي مشكلة في مجتمعاتنا ان جوه غير بره يا ترى الناس شايفاك جوه زي بره عشان كده كل ما كان جوه نظيف كل ما كنت شخصية سوية تقعدوا مع قداسة البابا ربنا يديله الصحة والعمر فعلا شخصية سوية جدا يضحك ويضحك من قلبه وما يعملش أي اعتبار لمين موجود ويضحك زي الأطفال ويحكي على سجيته بتلقائيته لأنه جوه زي بره جوه نقي وبره نقي ويقول إجابات ببساطة وبتلقائية تحس إنك قدام واحد شفاف إنما إحنا نتجمل ون... ونغطي ون... ونحط كلام كبير وقوالب كتيرة طوبى لأنقياء القلب اللي قلبه نقي من بره زي جوه توازن آخر في الشخصية السوية بين الكلام والأعمال الشخصية السوية تقول ما تعمل وتعمل ما تقول الشخصية غير السوية تلاقي الكلام في وادي والأعمال في وادي أظن دي مشهورة قوي في الكتاب المقدس عن الفريسيين والمرائين وبتاع كل ما كنت شخصية سوية كل ما كنت بتقول اللي بتعمله وبتعمل اللي بتقوله بتنادي بالنظام انت أول واحد منظم بتنادي بالحق انت أول واحد حقاني بتعلم التواضع انت فعلا متواضع ومش بتكلم في الروحيات بس في كل حاجة الشخصية السوية زي ما جوه بره كمان الكلام والأكشنز متفقين مع بعض الشخصية السوية عندها توازن بين المديح والنقد لما تمدح تنبسط وتشكر ولما تنقد تستمع وتتعلم لا ده يضربها فوق ولا ده ينزلها تحت وبعدين على رأي واحد من القديسين يقول ايه لما يمدحوا لما ينقدوك كتير خليها تشيل شوية من المديح اللي جه بدون حق يعني في واحد قال له يا أبي أنا لا أحتمل النقد أو الإهانة حين تكون بغير حق قال له يا ابني كم مرة مدحت بغير حق فاهمنا كم مرة الناس شكرت فيك بمبالغة تزعل ليه بقى لما يدوك كلمتين ناشفين بمبالغة خليهم يشيلوا شوية من الرصيد فالإنسان السوي ما ينزعجش لا من دي ولا من دي وماله الإنسان السوي عنده توازن بين الوعود والالتزامات يعني ايه اللي يوعد كتير قوي مش سوي لانه هيقع في كلام غير خالص اللي بيعمله يحاول يوعد بقدر الامكان بما يستطيع ان يلتزم به كلامه صريح وصادق في ناس كده تحس كلمتها واحدة تبقى عشمان فيها قوي يقول لك بص معلش انا مش هقدر اعمل اللي بتعمله ويعتذر بأدب وتبقى عمال تزن عليه يقول لك مش هقدر اوعدك انما ما هو اسهل حاجه انه يوعدك هو خسر ايه ما قال كلمتين انما هو مش هيقبلها على نفسه انه يقول كلام هو مش هيقدر يعمله او مش ناوي يعمله التوازن في الشخصية السوية بين الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية برضو الشخصية السوية ليها علاقات مع الخارج ولها علاقات مع الداخل يعني ايه في شخص كل حياته مع الناس ما يقدرش يقعد لوحده ابدا ده شخصية مش سوية وفي شخصية ما يعرفش يقعد مع حد ما يعرفش يقعد غير مع نفسه برضو شخصية مش سوية فاهمين اقصد ايه في بعد اجتماعي لازم يتعامل ولازم يتكلم لكن ما تبقاش حياته كلها كده عنده توازن عنده وقت يهرب لنفسه عنده وقت يفرمل زي ما هنشوف ندخل بقى على بند جديد بند اسمه الأولويات عشان الواحد يبقى شخصيته سوية لازم تبقى دي حتة غير الأهداف مش بس الهدف واضح والأهداف الجزئية واضحة إنما توزيع الأهداف ده الأهداف دي على برنامجه اليومي والأسبوعي والشهري مترتبة حسب الأولوية والنقطة دي للأسف عند ناس كتير قوي مننا واقعة متلخبطة وده على طول معناه أن الشخصية هنا مش سوية هتبان في الكلام في ناس عايشة بمبدأ ماذا تريد أن أفعل إنما الحقيقة ده ما يجيش أبدا نمرة واحد ده اللي يجي نمرة واحد ماذا يجب أن تفعل فاهمين الفرق؟ يعني إيه؟ يعني المطلوب إيه؟ المفروض إيه؟ الأهم إيه؟ وبعدين اللي نفسك فيه إيه؟ واخدين بالكم؟ أديكم مثل بسيط قوي دلوقتي دخلنا بعد القداس قلنا المفروض هنشتغل وهنصوم كلنا ال 12 عشان ننمو روحيا يبقى في هدف اسمه النمو الروحي في تدريب جزئي قلنا هنصوم للساعة 12 محدد المعالم ماشي وبعدين في أولويات لو أنت سبتك سبناك على هواك قلت لا أنا هروح أشرب شاي مش مهم المحاضرة دي هتبقى مشيت بأولوية معكوسة إنك قلت أنا نفسي في إيه طب يا حبيبي المفروض إيه وبعد كده نفسك نفسك بقى تفطر بمزاج وتشرب بدل الكوباية كوبايتين أنت حر انما ما تجيش نمره واحد لو جت نمره واحد بوظت الترتيب بوظت الهدف يبقى انت شخصيه مش سويه لانك ما بتقدرش تمشي حسب الترتيب صح انت ماشي حسب المزاج ناس كتير قوي للاسف كده فماذا يجب ولا ماذا تريد دايما ده سؤال مهم قوي يحدد شخصيتك السويه لو عايز عاوز ايه غير المفروض ايه والمفروض انت اللي محدده المفروض ده محدش فرضه عليك بس انت شايف ان ده مفروض حسب التارجتس وحسب ال... الاهداف اللي انت محددها هديكم مثل بسيط عن ترتيب مقنع داخل اليوم الواحد الشغل او المذاكره ممكن تاخد 10 12 ساعه بمعنى اذا كنت طالب رسالتك الاساسيه مذاكره اذا كنت موظف يبقى رسالتك الاساسيه شغل فمن ناحية حجم الوقت يبقى الشغل هياكل أكتر وقت ممكن أكتر حتى من النوم ومن ال... من أي حاجة تاني إنما الأهمية يعني الحرص لازم ما يكونش الشغل أو المذاكرة أول حاجة تبقى أنت مش مرتب الدنيا صح إنما الترتيب الصح قانونك الروحي حتى لو ربع ساعة يبقى هو الأولوية لأن ده اللي هيدخلك السماء انما لو اشتغلت وبقيت حتى وزير ورحت جهنم ايه الشطاره ضاع منك الهدف فالاولويه القانون يعني البرنامج يعني الاتفاق اللي مع ربنا انجيل وصلاه وخلوه وتبر شكله ايه وحجمه ايه ده يبقى نمره واحد واحد مش كميه وقت واحد اهميه فاهمين الفرق انا مش بتكلم ان القانون الروحي هياخد 12 ساعات لا خالص انما من ناحيه الاهميه أو أول حاجة في ذهنك هو ده عشان كده اللي يبتدي يومه يتسرق منه الصلاة الصبح يبقى في حتة غلط في تركيبته للأسف كلنا فينا الضعف ده يبقى اتلهيت في الدنيا واتسرقت في الدنيا بينما نمرة واحد راحت منك دخلت على اتنين تلاتة طب شخصية مش سوية انت راجل بتخدم وعارف كويس ان القانون الروحي هو سكة الملكوت مش النجاح في العمل والتفوق في الدراسة مش هو ده يجي وراه مثلا الالتزامات في ناس راجل يبقى ناجح جدا في شغله بس داس على مراته وعياله داس عليهم ليه عشان مش مرتب اولوياته صح فتلاقي بيته وقع مراته تعبت نفسيا منه العيال خلاص انفصلوا عنه نفسيا ليه ده كله مع انه ناجح جدا في شغله يقول لك اصل انا بشتغل 16 ساعه وبيفتخر بكده الحقيقه يعني انت خسرت حاجة اهم من شغلك وياما شفنا ناس عملت ملايين وفي الاخر مكتئبة جدا ليه لانه بيتها وقع اغلى حاجة عندهم على الارض على الاقل علاقتها الحميمة باظت منها لانه ما كانش مرتبها صح مش معنى كده ان مراتك وعيالك هياخدوا عشر ساعات منك في اليوم لا خالص ممكن تبقى نص ساعة بس النص ساعة دي تيجي ورا القانون الروحي في الاهمية يبقى احنا مش بنتكلم في كمية وقت بنتكلم في أهمية الايتم نفسه البرانش ده ثالث حاجة تأتي بقى الوظيفة أو المهمة أو الرسالة إن كنت طالب إن كنت مش تشتغل طبعا ما تتقاضى عليه أجرا لابد أن تكون أمين فيه فتيجي هنا رابع حاجة تيجي الخدمة أنت وعدت ربنا بالتزام في واحد يقول إيه عندي ماتش لا الماتش ده مزاج ما يجيش قبل الخدمة اصل ايه كسلان شوية لا النومة الحلوة دي مزاج ما تجيش قبل الخدمة تبقى انت شخصية مش سوية لو سبت المزاج يجي قبل ال commitments اللي هي التعهدات في تعهد امام الله انك يبقى هو ملك حياتك في تعهد امام المجتمع انك مسؤول عن مراتك وعيالك في تعهد امام شغلك في تعهد امام خدمتك التعهدات دي لازم تيجي قبل مزاجك ان كنت شخصيه سويه لكن بعد كده اللي يحكمك تقول انا وقفت على الناصيه وقعدنا نفرفش لغايه الساعه 2 الصبح فما رحتش القداس شخصيه غير سويه على طول ليه لانه متساق مش مرتب البرنامج هو مش مرتب اولوياته هو سايبها زي ما تيجي اتفرجت على المسرحيه قعدت لثلاثة الصبح فتاني يوم ما رحتش خدمتك حتى ما غلط على طول في شخصيتك ليه لانك انت مش انت اللي بتسوق انت متساق الشخصيه السويه هو اللي يسوق حياته ويسوق كمان مسؤولياته وتفر بقى شغله ولا بيته ولا خدمته فتيجي الهوايات او المزاجات تيجي اخر حاجه ساعات في علم النفس او في علم الحياه يعني يرتبوها بطريقه لطيفه يقول لك ايه تعرف الشخصيه السويه من كلمتين وهو بيرتب ما هو عاجل وما هو مهم في امور مستعجله وفي امور مهمه وفي امور مستعجله مش مهمه وفي امور مهمه مش مستعجله وفي امور لا هي مهمه ولا هي مستعجله ماشي تعالوا ندي امثله عشان يبان الكلام في امر مستعجل ومهم مثلا عندك امتحان بعد اسبوع ده امر مستعجل ومهم ماشي انما في فسحه بعد شهر رحله محتاجه شويه ترتيبات لا هي مستعجله وبصراحه مش مهمه قوي لانها مجرد فسحه بعد شهر هتحتاج منك التزامات لو واحد قعد في الاسبوع اللي فاضل على الامتحان يرتب للرحله اللي بعد شهر يبقى ايه شخصيه غير سويه قلب الموازين يا حبيبي ذاكر الاسبوع ده وخليك في المهم والمستعجل بعد كده في حاجات مهمه بس مش مستعجله في حاجات مستعجله بس اقل اهميه هنا بقى يجي الترتيب افضل ترتيب هو ان المهم المستعجل اول حاجه وبعدين اللي مش مهم ومستعجل او مهم ومش مستعجل ساعات دول يتبادلوا الادوار يعني ايه دي بحسب درجه الاهميه يعني وراك مجامله شخص عيان بس بقاله عيان وهيقعد عيان مش مستعجله قوي انك تعمل الزياره النهارده بس مهمه فلو ما اتعملتش النهارده تتعمل بكره تتعمل بعد بكره لانها حاجه مهمه بس مش مستعجله لكن انا لو كاهن عندي عيان لازم اناوله لا يموت لا دي مهمه ومستعجله حتى لو عندي اجتماع هسيبه فاهمين ازاي مهمه ومستعجله فحتى هاجي على اي حاجه اقل اهميه او مش مستعجل ممكن معاد اجله اقول للزياره اقول لهم معلش جات لي ظروف انا اسف مش هقدر اجي لكم النهارده خلاص مش مستعجل فاهمين اذا الاولويات تحدد سلامه الشخصيه لو انت مرتب الدنيا صح هتلاقي الشخصيه سويه طبيعي ده معناه انك انت مشغول وراك حاجات كتيره والوقت قليل ومن هنا بيجي المفاضله بنتعمل ايه وتاجل ايه في ناس بقى منكم سامحوني نمرة أربعة نمرة واحد ده على طول شخصية مش سوية حتى لو بيخطئ نمرة أربعة هي أساسه هي اللي بتحركه زي مثلا النوم يجوز انك تنام ست سبع ساعات لكن لما تنام عشرة اتناشر ساعة لا مستعجلة ولا مهمة بس تشوف جت على ايه على التزامات شغل التزامات مذاكرة التزامات خدمة التزامات صلاة الت... جت على كل حاجة مهم وبعضها حاجات مستعجلة كان والدك عاوزك في مشوار كان في زيارة مهمة مستعجلة كان في فلما تحط نمرة أربعة نمرة واحد تبقى على طول في حاجة غلط في شخصيتك شخصية غير ناضجة غير سوية ندخل على بند تاني اسمه الاحتياجات برضو عشان نقول ان الشخصية سوية في حاجة جوانا اسمها الاحتياجات يعني ايه انتوا دلوقتي عندكم احتياج للاكل ده احتياج طبيعي لو انا قعدت اوعظ فيكم خمس ست ساعات وقعدتكم تكونوا الاربعه خمسه وانتوا مش واخدين على كده هيبقى حاجه فوق طاقتك هتتحول الى شخصيه غير سويه هتبقى عصبي هتعمل حاجات ممكن مش صح تعملها ليه لانه لازم يكون في نوع من ال- الحد الادنى لتغطيه الاحتياجات لو ما كانتش متغطيه كحد ادنى لا يمكن تبقى شخصيه سويه عشان كده تلاحظوا ان ال- الجعان قوي لاي حاجه شخصيته مش سويه الجعان قوي للحب ها بتلاقيه يقع مع اول كلمه لانه شخصيه مش سويه الجعان قوي للامان تلاقيه خواف جدا لو اي صوت دلوقتي ي- يتنفض من مكانه لانه جعان للامان اللي جعان قوي ل- لل- لتحقيق الذات تلاقي اي كلمه تشجيع تخليه يطير زي البالونه واي كلمه نقد تحطمه ليه لانه جعان للتشجيع فاهمين الفكره فاي جوع شديد يخلي الواحد شخصيته غير سويه اذا الشخصيه السويه عندها مينيمم من الاحتياجات عندها شبع ما حدش بيشبع 100% الا ال- جوه المسيح 100% إنما على الأقل مشبع إلى حد ما في احتياجاته الجسدية والنفسية والروحية و- والاجتماعية ولا أي حاجة ويقولوا من هنا بتظهر ال- الدوافع يعني إيه الجعان تلاقيه عاوز يعمل أي حاجة عشان يأكل فاهمين إزاي فالدافع للأكل تولد من الحاجة اللي اللي حاسس بوحدة شديدة جدا جعان الدافع للارتباط ملح عليه جدا عشان الاحتياج فعشان كده الاحتياجات والت- والدوافع النيدز والموتيفز دول ولاد عم تلاقيهم متداخلين في بعض جدا ندي كم مثل الاحتياجات النفسية بالذات الباقي ده يعني مش موضوعنا كلكم كشباب عندكم احتياج شديد للحب بيبان طبعا لو اصحابك نسيوك بيصعب عليك جدا وتبقى عصبي وتبقى مش طايق الدنيا كلها ليه مش لاقي اصحابك وحبايبك فتتحول الى شخصيه مش مظبوطه انما لو انت شبعان واللي حواليك بيحبوك والديك واسرتك واخواتك واصحابك satisfied relatively يعني شبعان ولو جزئيا بتقدر تحتمل الناس بتقدر تاخد وتدي في الكلام بتقدر شخصيه سويه فاذا الاحتياج للحب حاجه واضحه جدا احتياج الى الانتماء لو جه شخص هنا ملوش انتماءات هيبقى محتاج جدا الناس تتعرف بيه وتحتويه ويحس ان هو انا عضو في ال sports team فرحان انا في فريق وسائل الايضاح انا خادم مع اسره المرج حته الانتماء دي مفيده جدا انما لو واحد جه مش داخل في اي حاجه من دول ولا في اي حاجه بره واخدين بالكم بيبقى حاسس بخوف بيبقى قاعد قلقان بيبقى متضايق يعني مفيش حاجه مضايقاك لا في ليه لاني ماليش انتماء عاوز يبقى لي انتماء فالانتماء يريحني يخليني شخصيه سويه اقدر احترم الناس واتعامل معاهم بهدوء و... لان الشخصيه غير السويه بتبان على طول في التعاملات احتياج للامان مثلا واحد من طفولته كان دايما في مخاوف فقد مثلا حد من الوالدين بدري قوي وبعدين الطرف التاني ما ادالوش امان كفايه وتعرض لصدمات كتيره قوي في حياته فبيخلي عنده نوع من الخوف الدفين لانه مش شبعان بالامان فده بيبان على شخصيته بيخاف من الناس بيخاف من بكره بيخاف من الكلام بيخاف من التحديات بيخاف من ال- حاجات كتير قوي طيب ما احنا لو شبعناه في الحتة دي هتتظبط الشخصية هيبتدي يهدى ويبتدي يتكلم ويبتدي ياخد خطوة لأنه شو شبع شوي كان لقمة فوش منور احتياج إلى الاحترام أنا فصلتهم وإن كان الاحترام ساعات من داخل كلمة الحب لكن في احتياج للاحترام حاجة طبيعية جوه الإنسان تخلي شخصيته سوية لو هو محترم عشان كده لما بتخدمه في عشوائيات بتحسوا ان العيال ساعات بيبقى فيها عنف غير الطبيعي لان الطفل في العشوائيات وفي القرى للاسف غير محترم مش غير محترم لان هو وحش لا لا مجتمع مش بيحترمه بيتشتم بينادوه بشتيمه فلانه الحته دي وجعاه جرحاه فطالع شخصيه مش سويه انت اتربيت في بيت حد بيطبطب عليك بيدلعك وهو بيناديك بتلاقي اللي, اللي يطمن عليك بالسؤال فطلعت شخصيتك احسن طبعا الكلام ده مفيد جدا في الخدمة مش بس عشان انت شخصيتك تبقى سوية عشان انت عاوز تطلع اولادك شخصية سوية عارف الطفل الشقي المجرم اللي مطلع عينك في الفصل ده لو شبع منك حب واحترام هيتظبط ويطلع شخصية زي الفل وتعوض كل تقصيرات اهله ومجتمعه بس لو انت عرفت تفهم المفتاح هو جعان في ايه بالظبط تحقيق الذات برضه الشاب او اي شاب او اي انسان عنده جوع انه يلاقي نفسه يعمل حاجة لما بيعمل حاجة بينبسط طفل لما بيرسم رسمة بيجيبها يفرجها لكل الناس هو عاوز ايه عاوز يقول انا هنا انا عملت حاجة بالكوا بقى لما يجي واحد من الناس دول يقول له يكرمشها ويرميها في الزبالة هو عمل ايه كسر نفسه بالبلدي بنقول كده كسر نفسه مش كده مرة في التانية في التالتة يطلع مشوه في نفسيته شخصية غير سوية إنما لو حد خده في حضنه وطبطب عليه وقال له برافو أنت هتطلع فنان ممكن يطلع فنان فعلا عشان الكلمة دي شوفوا قد إيه تطلع شخصية هادية معتدلة واثقة في نفسها لأنها لقت نفسها لقى نفسه في لعبة لقى نفسه في خدمة لقى نفسه في اجتماع لقى نفسه في في إنجازات فلما بيلاقي نفسه بيبقى شخصية سوية بيفسح لغيره كمان يعني ايه بدل انا لقيت نفسي تعال انت كمان لاقي نفسك انما لاني مش لاقي نفسي هديك كتف وانا عاوز اطلع راسي الاول انا عاوز اقول انا هنا انما لما انا الاقي نفسي وماله لما كل واحد من اللي حواليا يلاقي نفسه فاهمين الفكرة يعني حتى الحب مرتبط بالحتة دي طاقة الحب عشان اقدر احبك لازم انا كمان اشبع نفسيا عشان اقدر احبك وكل ده مرتبط بالمسيح طبعا الحرية نفس الكلام في واحد يبقى مقيد بعادة ردية العادة دي مربطاه من جواه بخطية ب... ب... بإدمان ب... حاجة مربطاه سر جواه فهو متأيد متأيد فتلاقي شخصيته مش مرتاحة مش سوية إنما عارفين لما يتحرر من الخطايا دي ويجاهد ويقرب من المسيح ويتمتع بالغفران تلاقي شخصيته حلوة قوي وهادية وبسيطة ومعتدلة في كل حاجة ليه؟ لأنه من جواه اتحرر باينة قوي في قصة المجنون الجدريين يقول لك الناس اللي كانت بتترعب منه رأوه جالسا عاقلا عاقلا هي دي الشخصية السوية الراجل عقل بعد سنين المجنون ده اللي كانت الناس كلها بتجري منه اللي بيصرخ صبح وليل وبيقطع نفسه بالحجارة لما تحرر من اللجؤون اللي جواه لو قعد زي جنب المسيح هادي عاقل جميل لابس ايه اللي ظبطه كده انه تحرر الاحتياج الى النمو في احتياج نفسي انك انت تاخد خطوات للامام في ناس تبقى خمسين سنة ولسه مراهقين عنده احتياج نفسي للنمو ما طلعش من مرحلة المراهقة للأسف بس بظروف معينة فتعبان فشخصيته مش سوية تتعامل مع واحد كبير في السن تلاقي شخصيته مش متظبطة خالص كأنك بتتعامل مع شاب 13 سنة يطلع قوي وينزل قوي وآراء غريبة وتصرفات غريبة و... طب دي لما يكون 13 نفسه تبص اه مع 13 ده السن حكم السن طب ده 50 سنة مش حكم السن اه بس هو ما شبعش بالنمو الطبيعي ليها طبعا تفسيرات آه نقطة كمان في الشخصية السوية اسمها الحدود الحدود يعني ايه الشخصية السوية ليها حدود جواها وبراها ليميت يعني ايه الشخص غير السوي تلاقيه ما بيعرفش ابدا يحط حدود يعني مثلا امتى تفرمل اللي قصادك وتقول له بس لغايه هنا لو ما عملتش كده تبقى انت شخصية مش سوية امتى تفرمل نفسك وتقول لنفسك بس لغاية هنا لو ما تعرفش تعمل دي تبقى شخصية مش سوية فاهمين اديكم مثل بسيط واحد عنده مرض مثلا زي السكر وبعدين يقول لك اصلا انا ضعيف قوي قدام الاكل يعني ايه يعني يقعد ياكل مثلا 2 كيلو عنب طب ده هيطلع على المستشفى على طول واخدين بالكم طب يا حبيبي انت عارف خطورة اللي بيحصل ده ما تقول لنفسك لا طب ما انت اللي اتمررت قبل كده من كومة سكر او من ما بعرفش اقول لنفسي لا تبقى شخصية مش سوية فاهمين ازاي واي واحد فينا لازم يعرف يقول لنفسه لا مش عشان المرض بقى عشان امراض روحية كتير قوي مليان فالشخصية السوية لازم تعرف تحط الحدود انت بتعرف تقول لا وخلي بالكم الشخصية السوية تقول لا في غير مكانها الشخصية غير السوية زي العيال الصغير قول لا في حاجة صح ايه هي دي شطارة ما تقول لا في حاجة صح فبيخبط غلط when to say no مثلا تقول لا للتجاوزات لقيت اصحابك هيعملوا حاجة زيادة تعرف تقول لا يا جماعة انا مش هشترك معاكم ولا هتكمل تقليد كل الناس بتلبس اللبس ده تعرف تقول لا انا ما بلبسش اللبس الغريب ده ولا هتعمل زي ما الناس بتعمل طب ما عندكش شخصية حتى احنا بنقولها كده ما عندوش شخصية ليه بيعمل زي ما الناس بتعمل لو شخصية سوية يعرف يقول لا بسهولة جدا لا دي مش بتاعتي القعدة دي مش بتاعتي اللغة دي مش بتاعتي اللبس ده مش بتاعي لا للطموحات هي دي حتة مهمة بقى ساعات واحد يبقى طيب قوي بيحب ربنا ونفسه يخدم انما الشغل واخده واخده واخده فمش قادر يفرمل لا في حاجة غلط لو انت شخصية سوية حتى مع نجاحك في الشغل لازم تشد خط في لحظة وتقول لا كفاية نجاح وكفاية فلوس وكفاية عظمة انا عاوز ادي عمري لربنا تبتدي تيجي تحط حدود لنفسك ولو ما حطيتش الحدود لنفسك تبقى شخصية مش سوية ياما ناس كان عندها نيات طيبة نيات طيبة يعني ايه كانوا نفسهم يتكرسوا طب وبعدين والعمر خلص من غير تكريس كان نفسهم يقربوا من ربنا قوي وبعدين اتسرقوا سرقوا يعني ايه الشغل والطموح خدهم طب وهي دي تشفع قدام ربنا تشفعش هو ببساطة لو شخصية سوية كان يعرف يقول لا كده كفاية انا مش لازم ابقى اعظم واحد في الحتة دي انا عاوز ابقى اعظم في السماء مش اعظم على الارض من الحدود كمان في العلاقات هي دي غلطة مشهورة يا جماعة أنا أب ليكم كلكم فاحتملوني ساعات ألاقي بين الخدام والخادمات شخصية غير سوية ما بيعرفش يحط الحدود بينه وبين إخواته البنات أو بينها وبين زمايلها الولاد لا طبعا يبقى شخصية مش سوية لو مش عارف فين يشد الخط ويقول لا محدش يعدي الخط ده البرايفسي دي خصوصية ازاي خادمة يجي خادم أو شاب يسألك في حاجة خاصة بيك او يقول كلمة زيادة لازم تعرفي الحدود تحطي له انت الحدود لان هو مش مش متظبط شخصية مش سوي فاللي ما بيعرفش يحط الحدود في التعاملات اللي ما بيعرفش يحط الحدود لعاطفته كلمة لطيفة وشخص محرم شخص مش مظبوط شخص غلط يدخل حياتك بس كلامه حلو ها هتعرف تقول لا بدري ولا هتستهويك الكلام تبقى شخصية غير سويه لو استهواك الكلام أصله كلام حلو طب ما الشخص مش حلو فين الحدود بسرعة لو ما عملتش حدود سريعة تبقى أنت في شخصيتك فيها حاجة غلط التصرفات الحدود في التصرفات الإغراءات الأخطاء أهم سؤال في الحتة دي هل بتقدر تقول لنفسك لأ هي دي اللي تبين قوة الشخصية قوة الشخصية مش انك تمشي اللأ على دماغ الناس لا صدقني ده التعبير اللي قاله سليمان الحكيم لما قال ايه مالك روحه خير ممن يملك مزينة اللي شخصيته قوية صحيحة صحيح هو اللي يعرف يقول لنفسه لا امتى يقولها وازاي يقولها هي دي الشطار يبقى احنا خدنا خدنا على الاقل خمس نقط كبار في الشخصية السوية قلنا الشخصية السوية لازم يبقى الهدف واضح لازم يبقى فاهم نفسه لازم عنده توازنات لازم الأولويات واضحة لازم احتياجاته مشبعة نسبيا لازم عنده حدود واضحة في تعاملاته مع نفسه ومع الآخرين لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين